بسم الله الرحمن الرحيم نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء
الطريق إلى النور www.waytolight.org يقدم لكم هذه المادة بعد أيام هو موضوع الاستفتاء الاستفتاء على بعض تعديلات بعض المواد الدستورية تعالى نشوفها في ميزان الشريعة الإسلامية لتكون على بينة من الأمر عشان هتقول نعم ولا لا في الآخر هنسيب لك الخيار أنت اللي هتختار وأنت اللي هتقول بس تكون على بينة من هذا الأمر بيقولوا في المادة 75 شروط الترشيح أن يكون الرئيس مصريا وأبواه مصريين وألا يكون متزوج من أجنبي ودي مادة عجيبة جدا يعني دي مادة عجيبة جدا وغريبة جدا ان يقول لك ان رئيس الجمهورية او اللي عايز يتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية لابد ان هو يكون الرئيس يكون مصري مع الجنسية المصرية او هو مصري ويكون ابوه وامه مصريين تبالك وألا يكون متزوج من أجنبي وده شيء عجيب في ايه في الدستور السويسري ان يكون رئيس الجمهورية نصرانيا كاثوليكيا يبقى هو حدد الجنسية بتاعته ولا حدد هنا الديانة الديانة خد بالك وبرضه بيقول برضه سويسري وابوه وامه سويسري ماشي مش مشكلة في القانون الإيطالي أو الدستور الإيطالي لابد أن يكون رئيس الجمهورية إيطالي وأبوه وأمه من إيطاليا خدت بالك ولكن بيشترط في الديانة أن يكون نصرانيا كاثوليكيا في الدستور اللبناني بيشترط أن يكون رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة لبناني وأن يكون نصرانيا مارونيا يكون من الموارنة مع أنهم أقلية مش أكثرية تبقى لحضرتك طب هنا ما قيدهاش ليه عشان هم هنا بيقول لك احنا بناخد بالمادة رقم واحد ديمقراطية يبقى رئيس الدولة مصري يكون مسلم تبالك يكون نصراني يكون يهودي يكون شيوعي يكون ملحد تبالك يكون بيعبد البقر ملوش دين اصلا خدت بال حضرتك مش مشكلة المهم ان هو يكون مصري وخلاص اشمعنى انتوا هنا بتيجي مش عايز تقيدها ان يكون رئيس الجمهورية مسلما ودي اغلبية واي اغلبية في العالم بتكون كده امريكا نفسها في الدستور بتاعها بتشترط هذا الكلام ان يكون رئيس الدولة يكون نصراني ويكون على ديانة الكاثوليكية اشمعنى انت هنا لا لان هنا يا عم العملية مفتوحة براحتك زي ما طبعا جايبين على كلام احد مش هقول لك ده سلفي ما هي الوقت بقت الضرب كله في السلفية بالك يقول لك مش مشكلة والله اعلم بصحة الكلام ده كلام الجرايد وكما قال اهل العلم والاخبار يغلب عليها الكذب لكن هو كلام نشر عشان هي ضربة بين الناس يقول لك مش مشكلة ان يكون الرئيس نصراني ايه المشكلة طالما بيحكم بالعدل اي عدل هذا العدل والانصاف ان هو يبقى رئيس دولة لا هذا ليس من العدل وليس من الانصاف ان الاقلية هي اللي تحكم الاكثرية كيف يكون ذلك ومعروف ان الاقلية دي لو مسكت معروف اللي يحصل معروف والتاريخ خير شاهد على ذلك وما محاكم التفتيش منا ببعيد أنا مش هطول في المادة دي تعال شوف بيقول لك أن يوافق في المادة 76 أن يوافق على ترشيحه 30 عضو من مجلس الشعب و30 ألف مواطن من 15 محافظة بحيث لا تقل كل محافظة عن ألف مواطن كل هذا الكلام مخالف للشرع إزاي يعني تلاتين ألف إيه ومئة ألف إيه ومليون إيه وخمسين مليون إيه اللي أنت بتتكلم عليهم دول يبقى إذا المواد بتتفصل برضو لناس تانية مش هتقضي على الفساد نفس الكلام ما انت هتجيب لي ابوه وامه مصريين ماشي وهو مصري ومش متجوز من اجنبيه لكن هو لا عنده دين ولا عنده اخلاق وفاسق فاجر سكير عربيد حشاش بالك خمرجي وحرامي بتجيب لي برضه طقم حراميه تاني ايه الضابط ليه ما هذا الضابط لهذا الرجل ان هو ينهض بالبلاد وان هو ما يكونش برضه من عصابه علي بابا ايه الضابط هنا مفيش ضابط تضبطه بالك لا الشريعة الإسلامية بتقول لك لما تيجي حتى في الاختيار عشان تبقى عارف برضه سواء في المجلس المحلي أو المجالس النيابية أو رئيس الجمهورية لابد توفر فيه شروط وهي أول حاجة أن يكون مسلما نمرة اتنين أن يكون عدل وبعضهم قدم العدالة على الإسلام خدت بالك لأن طالما عدل يبقى مسلم عدل يعني ايه قال لك العدالة هي ملازمة التقوى والابتعاد عن خوارم المروءة يكون راجل بيتقي الله عز وجل راجل عنده دين ما هو ايه الضابط وايه الوزع ان هو يضبطه فين الضوابط اللي تضبطه الراجل ده زي ما قلت لك خمرجي وبتاع لا مؤاخذه نسوان زنا وراجل حشاش ايه الضابط اللي يضبطه ايه اللي يمنع ان هو بقول لك اربع سنين زي ما هيجي لك دلوقتي الكلام هم اربع سنين بس والمده ممكن اربع سنين ده هو اول ما مسك رئاسه الجمهوريه لحسني الله مبارك ده اول ما مسك وهم صرحوا الوقت في اول سنه او يا دوبك ما فيش خلصت السنه ودخلنا في السنه الثانيه ما كملش لسه في بدايه السنه ما كملش حتى سنه في الحكم بالك يعني هو تولى مثلا في اكتوبر 81 في 82 مهرب كام طن ذهب ابيض ايه ده يعني ده ما لحقش لسه ما لحقش يقعد على الكرسي ما لحقش يريح على الكرسي يعني اصلا جايبين رئيس عصابه حاطينه هم عارفين كده جايبين واحد اكبر حرامي في التاريخ جايبينه وحاطينه وهم عارفين كده ليه علشان يبداوا كل الحراميه يسرقوا حواليه وكانت حاجه غريبه يا اخي طلع سامح فهمي تصدق سامح فهمي بتاع البترول طلع حرامي طلع من المفسدين راح اللي اسمه احمد شفيق اللي هو برضه تبع النظام يسقط النظام ده كله نظام فاسد راح قال يا جماعه طالما الراجل ده اتكشف ورقه اتكشفت وطلع هو عامل بقى عضو مجلس اداره في شركه الغاز اللي هي بتصدر غاز لاسرائيل وقعد كام سنه يضخ غاز لاسرائيل ببلاش ليه يا عم بتعمل كده خلاص احنا كنا بنجرب بتجرب كام سنة تضخ غاز عشان بتجرب الخطوط والأنابيب اه بنجرب راح مختار لنا واحد تاني قال لك هو النائب بتاعه لسه ما قعدش ع... لسه ما قعدش على الكرسي اتضح ان هو كمان من ضمن العصابة ده طلع برضه عضو في نفس الشركة بتاعت سامح فهمي عضو مجلس إدارة اللي هي بتصدر الغاز لإسرائيل ونهبين البلد وخربين البلد وراح حاطين قال لك خلاص ده بس فترة كده يا جماعة ومجهزين نائب تاني ليه احتياطي لان الشعب عرف انه هيسقطه خلاص اتكشف طلع اللي هم مجهزينه احتياطي نفس القصة عضو مجلس إدارة معاهم في نفس الشركة اللي هي بتصدر غاز لإسرائيل وبتصدر لها الغاز أرخص مما يأخذه المواطن المصري يا خبر أبيض احنا وقعنا فين يا جماعة ده احنا وقعنا في وسط ناس دي عصابة ده شوف مجهزين هتشيل ده حاطين لك ده يعني ما فيش واحد صالح خالص عصابة محطوطة وحطتهم لك معروفين بالتدريج هنحط ده كشفتوه ما عجبكمش هنحط لكم واحد تاني برضه من نفس العصابة ونفس المفسدين السراق اللصوص اللي هم خربوا البلد ودمروا اقتصاد البلد ايه الفايدة هتقول لي 30000 و50 ألف بتضحك على مين يا عم انت بتضحك على مين بالكلام ده ويقول لك العملية صعبة يا جماعة عشان نقعد نعمل دستور لازم نعمل مجلس الشعب ونعمل مجلس الشورى ورئيس الجمهورية فالأمر محتاج له سنتين ثلاثة انتوا بتضحكوا على مين عارفين الشعب قبله أو في بعض الناس بقى فاكرين بلهاء وناس بيستخفوا بعقول الناس زي ما قال ربنا عز وجل على فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين بالك فهم فاكرين شوية بل وشوية حمق ومغفلين يقول لك ده انت عشان تغير الدستور عليك سنتين سنتين اغير دستور ليه يا عم هو انتوا هتعملوا دستور ايه بالظبط يقول لك ايوه العمليه صعبه جدا في حوار النهارده كده في تلفزيون العربية سريع كده ببص كده على النت كده فجايبين واحد من ضمن الأفندية المستشارين اللي هو ت- كانوا بيعدلوا المواد دي ما بيفصلش عشان ياخد الكلام لوحده وجايبين ست يا صح متبرجة لكن فاهمة خدت بالك خلاص الكلام الراجل عمال يتكلم يتكلم يتكلم في المواد وعدلنا ومش عارف ايه بتاع. قالت له انا اسال سؤال واحد هل هذا هو ما يريده الشعب سكت خلاص هو ده اللي عايزه الشعب انت بتقول عدلنا وعملنا وعملنا وعملنا وعملنا ما بتفصلش قالت له هو ده اللي قامت الثورة الشعبية دي هو ده اللي الشعب عايزه سكت بدأ يحور قال لا يعني أصل الشعب يعني مش معقولة يعني هناخد رأي الشعب في إيه أصل عايزة ناس كبيرة وناس متخصصة وناس على مستوى عالي جدا و... أنت بتضحك على مين يا عم ما زال برضه بيعملوا نفس العقلية بتاعتهم بتاعت زمان عقلية الناس العواجيز اللي هي أكل الدهر عليها وشرب اللي بقت عقول متحجرة خدت بالك مش شايفة غير الفساد والخراب والدمار بس والشعب ده يفضل زي ما هو في الوحل والطين والتراب ما يصعدش أبدا هو ده الشعب لازم يزل لازم يذل ويهان ويضغط على أنفاسه ما يتنفسش أبدا الحرية والناس بعض الناس بتصدق يعني جايبين واحدة نسمع رأي الجمهور جايبين واحدة يعني هم لسه العيال اللي في التحرير دول قاعدين هم قاعدين ليه هو يعني ميدان التحرير مشي ما ميدان التحرير قاعد ما وقت ما يعني يعملوا اي حاجة ويتجمعوا تاني ويروحوا ميدان التحرير هو حد هيخطف ميدان التحرير قمة في السذاجة وقمة في العمق والغباء والبل الرجالة اللي قاعدة في التحرير دي فاهمة فاهمة ان الناس دي ما لهمش امان وهم ليهم كام شهر اهو خدت بالك ما عملوش حاجه شهر عدى اهو من احداث 25 يناير ادينا دخلنا في مارس وما عملوش ولا حاجه هنعمل وهنعمل بالعكس ده انت شايف عاملهم لك زي قطع الشطرنج نشيل الوزير الفاسد ده ويجيب لك وزير من نفس النظام بس كان من كام سنه عفى عليه الزمان جابوا لك برضه من نفس النظام ويلزقوا لك يحطوه لك مش عاجبكم طب نشيل ده لا احمد شفيق لازم يسقط بحكومته لازم يسقط وبعد كده يتم السقوط لكل الناس دي رؤساء تحرير الجرائد كل ده يسقط المحافظين كل ده يسقط رجال الشرطة اللي هم الفسدة كل ده يسقط يقول لك صعب قوي يعني احنا هنعمل جهاز شرطة بنقول نعمل ايه المشكلة نطلع ناس متربية تربية صح مش لسه في الاحداث وطلع مدير امن احدى المحافظات يقول لك احنا سياد البلد واحنا نضربكم بالجزم واحنا ده انت لسه متدمر مالكش نفس ولسه برضه فيك العنترية ولسه برضه فيك برضه هذا الكلام الكبر والاستكبار على خلق الله ما هو ده لو اتضرب صح واتقطعت رقبته صح كان غيره كان وقف عند حد احنا مش بنشجع على كده لكن هم صنف لا ما ينفع لازم كل هذا الجهاز يتم سحقه مش يتم قتله يتم سحقه يعني الجهاز ده كل واحد منهم يقدم رسالته ويترمي على جنب وينقوا ناس تطلع شباب وتطلع ناس كويسه وموجوده ناس شرفاء امناء في البلد موجودين تطلع تتعامل مع الناس بأدب وتحترم أدمية الإنسان تعرف ان ده بني آدم وده إنسان تحترمه إنما ما زال برضه حتى اللي موجود برضه منهم برضه الفاسد يساعد البلطجية بالك وتجار الحشيش المخدرات ويتمسكوا وللأسف تسلمهم للجيش الجيش ياخدهم يسلمهم للشرطة الشرطة تطلعهم تاني على الناس إيه ده إحنا وقعنا فين بالظبط إحنا وقعنا في وسط مين يا جماعة ده إحنا واقعين في وسط عصابة ولا واقعين إحنا وقعنا فين نسأل الله السلامة والعافية لا الإسلام ما فيش 30 ألف ولا 30 عضو ولا الكلام من ده النبي صلى الله عليه وسلم يموت في سقيفة بني ساعدة يجتمع المهاجرين والأنصار ويبدأوا يعقدوا يعقدوا الأمر خدت بالك على إن يبدأ ترشيح واحد من الصحابة يختلفوا هم في نفس المجلس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يختلفوا هم في نفس المجلس خدت بال حضرتك فيقولوا الأنصار احنا عايزين واحد مننا يبقى منا أمير ومنكم أمير خلصت القصة يقوم قايم أبو بكر شوف رضي الله عنه وارضاه هي دي الصفات اللي في الحاكم بقى لو الحاكم عنده فقه وعنده علم زيك بعض العلماء اشترط في الحاكم أن يكون فقيه وصل إلى درجة الاجتهاد ليه؟ قال لك عشان تعرض عليه بعض المسائل أو أي المسائل ما يحتاجش لحد ممكن يفتي فيها على طول راجل عنده علم وبعضهم قال إن لم يكن عنده فقه إلى درجة الاجتهاد لكن هو راجل فقيه وعنده علم ما وصلش لدرجة الاجتهاد يخلي بعض الناس القريبين منه اللي هي البطانة بتاعته يكونوا من الفقهاء العلماء اللي وصلوا لدرجة الاجتهاد عشان لما يجي يعمل أي أمر يا جماعة الأمر ده يوافق الشرع في دليل من الشرع أيوة اعمل يعمل ويكون ناس أمناء مش ناس عموم على الكراسي والمناصب خد بالك ويطلعوا برضه في الآخر شوية فسدة خد بالك ويبيعوا الآخرة بالدنيا أو يبيعوا الآخرة بالدين مش مشكلة نسأل الله السلامة والعافية لا شوف أبو بكر راجل فقيه طلع يتكلم كلمتين بان حضرتك وبين لهم أن هذا الأمر يكون من قريش كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم توفر فيهم أهل الصلاح وأبو بكر رجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يلتزم بالعدالة وشهدوا له بالورع والزهد والعبادة وراجل طائع شوف راجل فيه قمة الصلاح لله عز وجل عمر قال له بعد كل ما اتكلم بسرعة ما اداش فرصة قال له مد يديك أو مد إلي يديك أبايعك هذه صفقة يدي أول ما عمر بايع راح كله راح مبايع خلاص انتهت أجمعوا على أبي بكر رضي الله عنه ليه معلش هذا الرجل في المواصفات اللي يتخيرها أو يتمناها أي إنسان أو أي واحد من أفراد الشعب يتمناها في هذا الحاكم خلاص انتهت معروف ان هذا الرجل رجل عنده عدالة ورجل عنده ثقة ورجل مسلم ورجل ورع ورجل زاهد ورجل عابد لله عز وجل ورجل بيتقي الله عز وجل خد بالك ورجل عنده قمة في الأدب والسمو والعلو خلصت القصة ده الكلام ده تم في قد إيه ما تمش الكلام غير في ساعات معدودات لا محتاج سنتين ولا ثلاث سنين ولا أربع سنين ويقعدوا يهموا الناس ويخوفوا الناس خدت بالك يعني جايبين واحدة النهاردة للأسف تقول يا جماعة يعني كفاية كده بقى قاعدين في التحرير دول يمشوا بقى كفاية كده يا جماعة عايزين بقى نعيش بقى وبتاع نعيش هتعيش ازاي طب انت من ساعة الأحداث دي في حد مات من الجوع الحمد لله ما فيش حد مات من الجوع بالعكس ده الناس في تكاتف وتقالب بينهم من بعض وده بيساعد ده وده بيوقف مع ده وكل الكلام ده بالعكس الناس بدأت كل واحد يشعر بالناس أو بغيره أكثر مما كان من وقت مما مضى كانت ايه النتيجة ولا حاجة يبقى مفيش حد مات من الجوع يبقى الناس دي فاهمة الناس اللي في التحرير دي فاهمة بتعمل ايه فاهمة ان الناس دي ما زالت لسه بتعامل معانا بعقلية زي ما قلت لك قبل كده فاكر في الدرس قلنا بعقلية ايه السيد والكلب بيعاملونا كده مش السيد والعبد بيعاملونا معاملة السيد والكلب الكلب هيهوى هو بتاع ارمي له عظمة الوزير ده عليه شوية ارمي له وزير تاني خدت بالك الوزير ده مش عاجبكم نجيب لكم وزير ثالث مش مشكله موجودين كله موجود ما احنا عندنا خد بالك طب فين الامناء وفين الشرفاء ما فيش يا عم امناء وشرفاء ايه انتوا بتتكلموا في ايه النهارده عشان نسقط معلش يا جماعه عشان نسقط النهارده الوزاره نسقط الحكومه ورئيس الوزراء وكل الكلام ده عمليه صعبه يا جماعه جدا كان الناس ما فيش حد البلد دي فاضيه او كل اللي فيها مجموعه من اللصوص والحراميه والسراق لا فيها ناس أمناء ولا شرفاء ولا عندهم تقوى ولا عندهم دين وبعض السذج بيصدق هذا الكلام يقول لك طب يا جماعة ادوا يا جماعة الحكومة فرصة يا جماعة بس تعمل حاجة يا ابني ما عملتش حاجة في شهر هتعمل في قد ايه مش هتعمل هو اللي بيعمل بيعمل على طول بيبادر من الاول اسبوع بيظهر العمل بتاعه دول ما عملوش حاجة ومش هيعملوا حاجة لانهم عصابة كل واحد ماسك على التاني حاجات كنت لسه بكلم اخواني امبارح خد بالك بقول لهم شفتوا انس الفقي ده انس الفقي ده طلع ايه ده ده طلع حوت كبير برضه خد بالك بس لما جه محمود سعد خدت بالك بتاع البيت بيتك والتاني اسمها ايه مش عارف برنامج جديد اسمه ها مصر النهارده لما جه محمود سعد خدت بالك قال لا ده انس الفقي يا جماعه مش عارف ايه وبتاع راح على طول قال له جرى يا محمود ها حودة الله ده انت بتاخد لك كام مليون يا محمود في في السنة قال ايه ده انا باخد سبعة مليون وباخدش حاجة من الحكومة وما باخدش حاجة من التلفزيون ده انا باخدهم من الاعلانات وانا بدخل للاعلانات من خلال البرنامج بتاعي الناجح 100 مليون تتقلب الاوراق ويطلع محمود حوده بياخد مرتبين مرتب من الحكومة ومرتب من الإعلانات ليه نسبة من الإعلانات ويطلع حودة حوت عنده أكتر من 2 مليار الله إيه يا جماعة إحنا وقعنا فين يا جماعة الله ده طالع بيزعق وعمل له هيصة وجيبوه على الفضائيات حودة زعلان وحودة حودة يا ولاد الإيه يا خبر أبيض وبعدين بصوا لسه من كام يوم اتضم مع حودة بقية الطقم بتاع البرنامج تامر وخيري ايه ده احنا وقعنا فين بالظبط وبعض المذيعات يقدموا استقالتهم من التلفزيون ليه اتضح ان هم بياخدوا مرتبين من التلفزيون وليهم نسب كمان بياخدوها من الاعلانات وليهم مش عارف نسب في ايه وليهم ايه في ايه في ايه في ايه ده حسبنا الله ونعم الوكيل ده مش مخل... ده الفساد مستشرف كل حته ده خربوا البلد ده زي ما قلت لك شجرة الفساد دي مزروعة ده كانوا بيقولوا الملك الفاسد لا ده من قبليه بقى ده مزروعة من أيام محمد علي خد بالك من أيام محمد علي مزروعة شجرة الفساد دي فطلعت وكبرت وأثمرت وقت جذورها وساقها بقت عالية قوي والثمار بتاعتها بقت كبيرة جدا نضجت على الآخر فدلوقتي جاي عايز تبطرها بكل سهولة لا وعارف الميزة يا أخي الغريبة ان اهل الفساد متكاتفين مع بعض خد بالك عرفوا ان هم كلهم في سفينه واحده وان السفينه دي كل ما تكسر منها انت خشبه عشان تغرق يوم هم يلحقوا يلزقوها بخشبه تانية وهكذا قس على ذلك كيفما شئت والغريبه انك بتلاقي الواحد منهم مش بايع مثلا بايه انت مسكين عايز لك شقه سبعين حتى متر تسويك انت وعيالك لا ده مش بيبيعوا بالمتر ولا بالمئة متر ولا بالألف متر ولا بالفدان آه وجاي لك الكفراوي من كام يوم يقول على فكرة الجمال ده جالي وأنا كنت وزير للإسكان وجي يقول لي يا أنكل أنا عايز مش عارف كام ألف فدان في الحتة الفلانية عشر فدان عشر تلاف فدان عشر تلاف فدان في الحتة قال له يا ابني عشر تلاف متر قال له لا عشر تلاف فدان قال له بابا يعرف انت قلت لبابا هي العزبة بتاع بابا بابا مين يعني لو بابا قال له اه كنت هتقول كان هيقول اه ما هيقول لا كل واحد يظهر ويقول لك انا وانا وانا شفت انا كنت قعدت بقى ورئيس الوزراء فلان الفلاني الرجل الصامت لمدة 11 سنة كمال الجنزوري يا حلاوتك انت رئيس حكومة جاي بعد 11 سنة تقول لنا اصل انا قلت لهم كذا وقلت لهم كذا فلما قالوا كذا رحت ماشي يعني انت ما كنتش قاعد ايام يوسف ولي لما كان بيدخل لنا البذور المسرطنة والبلد كلها اتبلد بالسرطان اللي خدت لدرجة ان هي واخدة المركز الاول على العالم في نسبة الاصابة بالسرطان ما كنتش موجود انت ساعتها ما كنتش عارف انت كل العصابة دي السرقة والنهب ده مش كنت موجود طب ايه اللي قعدك معاهم ايه اللي خلاك ما قدمش استقالتك من اول اسبوع او اول شهر لما شفت الاحداث كده وشفت الفساد والدمار والخراب اللي هم بيعملوه في البلد ليه ايه اللي قعدك اصلا لان القاعده من رضي بالمعصيه فهو عاصي انت راضي بكده وكنت ساكت بكده ولذلك زي ما بقول لك كل واحد بيبدا لما يقع واحد يقول لك لا ده مش انا ده المساعدين بتوعي فلان وفلان تجيب المساعدين فلان وفلان يقول لك فلان وفلان ويجيب فلان وهكذا سلسلة وحلقة نسأل الله عز وجل أن يعجل بقطعها وسقوطها ده مشكلة سودة ده مصيبة سودة دي فلذلك يبقى عندنا وعي عندنا فهم شوف الشريعة سهلة خالص مش مصعبة العملية يعني دلوقتي لو واحد بلطجي زي ما حصل في الجنان امبارح الواد البلطجي اللي نازل على الأراضي بتاعت الناس وعمال ياخدها خد بالك ويعمل للناس يقول له هات 3000 جنيه وابني هنا خد الحته بتاعتك دي من هنا لهنا ومش بتاعه ارض الناس واللي يتكلم يطلع سلاحه هو كان بلطجي معاه خد بالك طلعوا لهم السلاح ويهددوا الناس بالسلاح يجي امبارح ياخد حته الارض بتاعت الست وعيالها ومهددهم بالسلاح لحد ما باع الارض وجه قدام البيت بتاع الست عايز ياخد الحته اللي قدام البيت قالت له لا قدام البيت لا انت بعت الارض كلها وساكتين ومهددهم كلهم بالسلاح وللأسف أهل المنطقة يعني أقول يا رجالة الجناين كل الناس كله خايف وساكت وسلبية ما بعدها مالناش دعوة يا عم خلينا نمشي جنب الحيط لسه تاني نمشي جنب الحيط لسه تاني هنمشي جوه الحيط تاني هنرجع تاني للسلبيه وللنظاميه تاني كانت النتيجه ان هو يقتل هذه المراه يضربها طلقه امبارح تدخل من يعني وجهها تطلع من راسها تموت في الحال وطفل تاني 8 سنين او 10 سنين تجي له طلقه برضه خد بالك في كتفه او ناحيه يعني تخترق صدره إيه النتيجة بدأوا النهاردة في الجنازة لما كلمناهم وأن هذا مفسد في الأرض ولا بد أن هذا جزاء يكون القتل ودول من جزاء اللي بيفسدوا في الأرض زي ما ربنا قال عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسدا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض يبقى احنا نطبق القاعدة يتقتل قلت لهم ده ما يتقتلش ربنا عز وجل قال يتقتل انا بقول ده ما يتقتلش ايه يا عم انت هتضاهي هتقول الكلام ده آه، ضد ربنا لا قلت لهم ده ما يتقتلش ده يتقتل وتتقطع رقبته وتتخذ رقبته في ميدان عام تتعلق كده عشان يكون عبرة لغيره من البلطجية يبقى عبرة لغيره وتجار تبقى حملة على تجار الحشيش والمخدرات ونعمل فرق أمنية أني الأول نعمل فرق أمنية من الشباب الرجالة يجتمعوا كل أهل حي ويبدأوا يشوفوا مجموعة من الرجال الشباب ويبدأوا يتسلحوا بأي نوع من أنواع السلاح اللي يقدروا يعملوه حتى تكون مواجهة وتعد كده يبدأ اتصالات بإذن الله عز وجل بين شباب كل المناطق في السويس نعمل منطقة مركزية يبقى مجموعة شباب اجتمعنا 500 شاب 1000 شاب 2000 شاب وقت ما تكون في بلطجي في المكان الفلاني أو تاجر مخدرات أو مفسد في أي مكان مجموعة الشباب دول نتصل ببعض كله يتجمع يتجمع يلا انت مش انت عايز الشهاده في سبيل الله عز وجل هي دي الشهاده في سبيل الله عز وجل ان قتلت تموت شهيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد تنال الشهاده باذن الله عز وجل وتبقى انت ريحت البلاد والعيود من هذا المفسد المخرب هذا البلطجي او هذا المفسد بائع المخدرات اللي بيفسد خد بالك في الارض ويسعون في الارض فسادا بياكلوا اموال الناس بالباطل ويظلموا الناس لكن لو فضلت انت لوحدك وانا لوحدي كانت تكون النتيجه البلطجيه بالكتف كانت النتيجه ان خلاص قتل ام النهارده فلان ده امه اتقتلت واخوه اللي ابن اخوه اتصاب المره الجايه يخش على بيت فلان وعلى ارض فلان برضه يقتل المره الجايه هيبدا يسرق الاموال تحت تهديد السلاح المره الرابعه بعد كده يبدأ يغتصب النساء وينتهك الأعراض وانت واقف مش هتعمل حاجة ليه لا حول لك ولا قوة من تستغاث بك الناس ما نجستهمش لم تغثهم تعالى حتى تقف بس معانا كتر سوادنا بس لا يا عم ماليش دعوة يا عم لحد امتى يبقى هيجي عليك الدور لكن لما يلاقوا وقفة رادعة قوية حزيمة خلاص كل ده بيخش الجحور بفضل الله عز وجل هم عارفين ان الاخ بالذات او الشباب اللي هو احنا بنقول عليه باذن الله اللي هو شباب قوات الامن ده هو بالك اللي هي الجيل الامني الشعبي لما هيلاقيه جاي كده عارف ان هو اصلا جاي بيحب الموت لانه جاي عايز الشهاده في سبيل الله عز وجل وهذا البلطجي اجمل ما يكون جبان جدا عشان تبقى عارف ليه لانه بيحب الحياه قال تعالى ولا تجدنهم احرص الناس على حياه شوف حياه نكره اي حياه يعيش اي حياه لكن هو جبان جدا فاذا كان هو بيفتكر السلاح يديله قوه لا يبقى هنا التجمعات محتاجه ونبدا نبادر بهذا كان ما تاجلش كل شباب في كل منطقه زي ما احنا قلنا شباب جنان لما قلنا لهم قالوا لا بدات الاتصالات من كل ناحيه بدات ناس من السلام احنا نعمل يا شيخ واخوانكم هنا زي ما انتم شفتوا في الاحداث انتوا قريبين مننا اهو اقرب مننا ليها احداث بتاع تاجر المخدرات من ساعة ما اتضرب الواد بتاع المخدرات ده واتقطعت ايديه واتقطع واتشرح سمعتوا ان في بلطجي طلع ولا بعض البلطجيه قدروا يفتحوا بقهم ما يقدروش بفضل الله عز وجل مش يقدر تاني كان عملوا شويه هيصه بالمظاهرات وبتاع والكلام من ده او عملوا لكن بعد كده خلاص كله هيدخل الجحور وهي دي محتاجه وقفه كده طبق شرع ربنا هو ده الشرع احنا لا بنجور ولا بنظلم اهو ده شرع الله عز وجل طالما مفسد في الارض يقتل خلاص لكن خدوا دخلوا السجن قعدوا سنتين ثلاثه وبعد كده طلع برضه من السجن بلطجي بل اكثر بلطجيه خد بالك مما كان من الاول وبدا يفسد في الارض اكثر واكثر نمسكه زي ما قلت لك دلوقتي طبعا الاوضاع مختلفه تماما بيتمسك ويتسلم للجيش والجيش يروح يسلمه للشرطه والشرطه تطلعه تاني خدت بالك بالعكس بيحكوا له في الاحداث النهارده بتاعت السته دي نسال الله يرحم موتانا وموتى المسلمين بيقولوا والله العظيم بالتفصيل الممل كنا بنحكي للشرطه يا جماعه الوضع هيتأزم يا جماعه الاحداث بيحصل فيها كذا وكذا خدوا اجراء نبص نلاقيهم متصلين بالواد البلطجي ده والعيال اللي معاه ده فلان الفلاني جه عمل فيك محضر النهارده يروحوا يفولوا ويتخانقوا معاه ويستفردوا بيه لوحده ويضربوه ويكسروه بتاع وكلام منه خلص القصه خد بالك ادي الشرطه يا عم شرطة ايه وبتاع لسه برضه فيهم الفساد مش عايزين يتقوا الله عز وجل مش عايزين يرجعوا لربنا عز وجل هم عايزين ايه مش عارفين كل ما نقول للناس يا جماعه نصالح مع الشرطه ونبدا صفحه جديده بقينا نتكسف نقول للناس دلوقتي كده يا شيخ انتوا بتقولوا لنا كل مره نبدا صفحه جديده يا شيخ نبدا نتعامل بالحسنى يا شيخ نبدا نغير يا شيخ يا شيخ تقعدوا تقولوا لنا الكلام ده طب شوفهم بيعملوا كذا وبيعملوا كذا وبيعملوا كذا ايه ده يبقى الناس عايزه تصلح ناس عايزه تنهض بالبلد حاجة غريبة وحاجة عجيبة كل ده طبعا ما يهمش الشعب حتة رئيس الجمهورية دي ما تهمكش أنا كل اللي يهمني إيه إن هذا الرجل يكون رجل مسلم رجل عدل رجل ثقة عنده دين عنده علم بالك زاهد ورع حطه لأن المادة اللي بعدها يقول لك أربع سنين ويجدد أربع سنين وبعد كده لا يا يا عم خليه طول عمره خليه لحد ما يموت طالما راجل بينشر العدل ويرفع الظلم عن الناس ويرد المظالم ويعطي الناس الحقوق احنا عايزين غير كده ما يهمنيش بقى يقعد اربع سنين عشر سنين ما تفرقش لكن انت جبت له اربع سنين فاسد مفسد ما هو التاني كان قال كده وكلهم قالوا كده قال لك هي المدة في الاول في الدستور القديم كانت ست سنين وراح قال نعدلها يا جماعة عشان ما حدش يزعل ست سنين خليها دورتين بس ادوني دورتين بس وانا مش هطالب حاجة تانية انا راجل كبرت في السن ولا عايز منكم دورة تالتة ولا حاجة هم دورتين بس لا العملية حلوت في عينيه ده هرب الذهب الابيض بتاع البلد ونهبوا المليارات بتاعة البلد والعملية مفتوحة ما حدش بيقول حاسبه ولا بيقول له انت رايح فين ولا جاي منين بقت العزبة بتاعته وبتاعت ولاده والعصابة بتاعتهم كلهم مع بعض كانت ايه النتيجة يا جماعة بلاش دورتين بقى خليها مدى الحياة بقى خليني قاعد طيب يا عم اقعد يا عم مدى الحياة زي بعض الشعب طيب مسكين ما هو لما طلع يقول لهم انا ابوكو وانا اب لكل مصري وانا اتولدت في مصر يا جماعة وعايز اعيش في مصر وانا قائد الضربة الجوية ونفسي اموت في مصر يا جماعة نفسي اتدفن في تراب مصر الناس قعدت تعيط ده ايه المصيبة السوداء دي تعيطوا على ايه يا جماعة العملية مش عملية الراجل ده سرقوا فلوس العملية اخطر من كده احنا مش قلنا لكم في الخطبة الراجل ده قتل عشرات الآلاف من أبنائنا ومن إخواننا مش قتل واحد ولا اتنين ده قتلوا عشرات الآلاف في حرب الخليج الأولى اتقتل من ولادنا قد إيه خدت بال حضرتك بدأ يبعت ولادنا في بعض النواحي زي اليمن وغيرها وغيرها مش أيام عبد الناصر ده أيامه برضه خدت بالك مات قد إيه وقتل قد إيه ولادنا اللي ماتوا في السجون والمعتقلات تحت وطأة التعذيب خد بالك والذل والإهانة قد إيه يا جماعة احنا دخلنا المعتقل والله العظيم بتقعد كده أنا والشيخ علاء خد بالك ونقعد نبص كده آلاف مؤلفة ما هو يا جماعة السجن مش سجن واحد يعني مثلا تورا ده تورا ده مش سجن واحد يعني تفتكر تورا دي ولا تورا مزرعة تورا لا ده مش سجن واحد ده دول ست سجون ده مجمع سجون تورا خدت بالك في العقرب وفي استقبال ترى اللي احنا كنا فيه وفي المزرعة خدت بالك وكذا وكذا ست ست سجون نبص يا أخي بينا نقعد أنا وأخوك والشيخ علاء سعيد ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب أقول له يا شيخ علاء وهو يقول لي أقول له كل دي دقون ياه. كل دي دقون الله أكبر لا. كل دي دقون في المعتقلات انت جاي منين يا اخ يقول لي انا جاي من سجن العقرب بس جينا عندكم المستشفى وبتاع خد بالك وانت يقول لك انا جاي نقلني جاي لي من المرج وده المرج ده سجن تاني لوحده خد بالك ده تبع ابو زعبل ابو زعبل برضه تجمع سجون حوالي ست او سبع سجون كلها مع بعضها خدت بالك نقعد نبص خدونا من استقبال طور احنا مش عاجبينهم شويه والوليه الله او الوليه مش وليه دي ربنا يهديها زي بعض بتاع الجورنال الحقيقه لما اتقبض علينا طلع كده في جورنال الحياة في الصفحة الثانية بالخط العريض القبض لأول مرة على تنظيم سلفية جهادية بالسويس طيب ماشي كويس التهمة الموجهة إليهم تسفير الشباب إلى العراق اسمع تهمة للجهاد ضد الأمريكان طيب ماشي هذا شرف وتاج على الرأس شوف بقى في مح- فحوى الكلام بتقول وأنا أطالب إن هذا التنظيم لا يحاكم في مصر الشباب بتوع السبع اللي حطوا أسامينا طبعا خلي بالك بتطالب هي الست كده بتقول وأنا أطالب في المقال وأنا أطالب إن الشباب ده ما اتحكمش في مصر إنما هذا الشباب لابد وهذا التنظيم لابد أن يحاكم في أمريكا واللي حكمهم الرئيس بوش يا بنت الايه شيطان الأرض شفت هو ده الحال هو دي الحال فالمعتقلات اصلا ما كانتش مبنيه الا ما شفناش واحد نصراني واحد عشان تبقوا عارفين ما حصلش ما شفناش كلها للمسلمين ويا اخي المفاجاه ان احنا نفاجأ في السجن تصدق كانت مفاجاه قويه جدا طب يا جماعه الناس دي احنا بناخد افراج لان التهمه مش ثابته ما فيش تهمه اصلا واغلب الناس اللي كانوا حاطيننا انا كان حاطيننا رئيس التنظيم الشيخ علاء هو المفتي بتاع التنظيم زي ما انتم عارفين وقريتوا الكلام ده في الجرايد اغلب الشباب تقريبا نص التنظيم ده انا عمري ما شفته ولا اتقابلنا بيه يعني في التحقيقات انا ما شفتهمش اقول له ما شفتهمش ده فلان الفلاني ده هو عارفك اقول له يا عم البلد كلها عارفين عارف المفاجاه يقول لي طب علاء سعيد عارفك علاء سعيد عارفني ما هو لازم يعرفني قلت له علاء سعيد ده شغال في الدعوه وانا شغال في الدعوه فلازم نلتقي ناس شغالين في مكان واحد يعني لازم يلتقوا وبعدين سع- علاء سعيد من البلد وانا من البلد وهو معروف وانا فضل عز وجل ناس عارفان يبقى يبقى يعرفك ازاي وما يعرفك ازاي لكن هو ده كان الحال الغريب فلما يجي النهارده يقول لك مثلا في الماده اللي هي خدت بال حضرتك اللي هي بتاع القانون الطوارئ الماده 148 الطوارئ يقول لك عدلت الى ان يكون حاله الطوارئ تعرض على مجلس الشعب خلال سبع ايام من اعلانها ويدعى المجلس فورا إذا لم يكن موجودا للانعقاد وأن تكون بحد أقصى ستة أشهر وإذا زادت المدة عن ستة أشهر يتم الاستفتاء عليها من الشعب ويكون للشعب الحق في مدها أكثر من ذلك يا عم الشعب بيقول لك أنا مش عايز قانون الطوارئ أنت عمال تلف وتدور على إيه هي محتاجة الهيصة دي كلها احنا بقول لك مش عايزين قانون الطوارئ وامن الدولة يتم حلها مش عايزين يتم سحق الجهاز ده خالص ما في واحد في مصر الا وناله اذى ما في بيت في مصر الا وناله اذى من هذا الجهاز يبقى احنا بنقول لك اصلا مش عايزين انت عمال تمط لي في الكلام تقول لي الطوارئ ست شهور طوارئ ايه هي الطوارئ حس... حامد حسني مبارك يعني الطوارئ دي حامت الحكومة دي ما انتوا قاعدين بتحكموا في الناس بالحديد والنار زي ما بيقولوا حمتهم ولا منعت ان الشعب يقوم عليهم ويثور عليهم بفضل الله عز وجل يبقى طوارئ ايه انت جالي في الوقت الحمد لله في بعد الثورة وبعد ما تم الوقت رأس النظام ربنا يسهل كده ويدخل عشان تتم قطع رقبته بالسيف قريب هو والعيلة بتاعته ان شاء الله عشان يحصلوا بقية المفسدين دول ما هي دي راس الحية لما نبدأ بيها ان شاء الله وخدوا قرار حازم فعلا بقطع رقبتها كل الرؤوس دي هتبدأ بعد كده كل واحد يمسك رقبته عشان يجهزها للقطع بس مش هتقطع الا برضه بالشريعه الاسلاميه مالهاش حل كده اصلا انما هنقعد نضحك على بعض ونقعد نماطل طبعا احنا جمدنا امواله وتحفظنا عليه وما يروحش وبقى لما نرفع يا جماعه بعد كده نشوف بس هننظر برضه في الطلبات وبتاع المذكرات المرفوعه عشان نبدا نشوف نحوله للمحكمه بس شويه يعني شويه ما هو اب يا جماعه لينا وراجل كبير وراجل قال يموت في مصر اه يموت يا عم احنا عايزينه يموت في مصر احنا يعز علينا ان هو ما يموتش في مصر احنا عايزينه يموت في مصر بس تتقطع رقبته وتتعلق في الميدان التحرير كده والرؤوس الفساد كلها تتقطع رقبهم وتحط في ميدان التحرير عشان يبقى عبرة لغيرهم بعد كده لما يجي اي وزير تاني يفكر في اي حاجة الشيطان يجي يلعب في دماغه كده ولا وسوس له يقول اه دي راسي هتبقى متعلقة في الرؤوس دي على طول اول حاجة يفكر فيها راسه اه اخد الحاجة اخد الاراضي الكام فدان دول ولا الراس لا يا عم الراس ايوه يا جماعة الشريعة راضعة لامثال هؤلاء خد بالك زي ما قلت لك لو اول واحد سرق واتقطعت ايده وخدنا ايده علقناها في ميدان عام كده في ميدان التحرير مثلا والفضائيات تصور وكل شويه يجيبوا لنا ايده قبل ما يفكر اي واحد تاني حرام يجي يمد ايده يفكر ادي ايدي وادي الحاجه اهي اسرق ولا ايدي لا ايدي يا عم وهتبقى فضيحه شوف الشريعه راضعه انما ياخده يدلعه يحطه في السجن وياكله ويعلفه وبتاع وكلام من ده ويضحكه وجوه طبعا جوه يدفع فلوس زي ما الافنديه ده داخلين السجن ويقول لهم لا قبل عشان احنا برضو انتوا ناس يعني ناس ليكم مكانتكم وبتاع مش هلبسكم بدله السجن كل واحد يجيب له ترنج ابيض ايه يا عم العز ده ترنج ابيض يا مجرمين واحنا كنا داخلين لا مؤاخذه من التعذيب هدومنا عوراتنا مكشوفه حسبنا الله ونعم الوكيل ها ودلوقتي قبل ما تيجي هدوم البيت كل واحد يجيب له ترنج ابيض وبتاع السيراميك بيقول لهم انا عايز تعملوا لي الزنزانه 2 في 3 انفراد تعملها له سيراميك مش قادر اعيش من غير السيراميك هعمل ايه ما مشكله اعيش ازاي من غير السيراميك ده احنا عايشين في مصايب سودة نسال الله السلامه والعافيه فاذا كل الكلام ده اللي هم عاملين يحكوه ليس له فائده يعني كل ده هيخدم الشعب في ايه الكلام ده خد بالك نفس القصه نفس القصه هيشيل رؤوس فاسده ويحط لي برضه نفس الرؤوس فاسده لا ليها ضوابط تضبطها ولا في دين يمسكها خد بالك ولا ليها اي شيء ونعيد نفس الكره مره تانية متهيألي كفايه عليه كده شغال طيب هي ماشي بيقول الإشراف على الانتخابات إشراف قضائي بداية من مراجعة الجداول مراد للفرز إعلان النتيجة ومش عارف إيه كل الكلام ده هو كل الكلام ده كلام فاضي عشان تبقى عارف ليه لازمة تضييع ملايين وإهدار ملايين الجنيهات على الفاضي هنعمل صناديق اقتراع خد بالك ونجيب القضاة ونجيب رئيس لجنة ونجيب أعضاء ونجيب أمين للصندوق وعربيات تودي وعربيات تجيب وحراسات ومش عارف ايه يا عم الزموا ايه اهدار كل الاموال دي ما نشوف الصحابة لما اختاروا ابو بكر رضي الله عنه او نشوف لما حبوا يختاروا خليفة مثلا او امير من الامراء يجعلوه هو امير المؤمنين اختاروه ازاي عملية سهلة بيقول عملية مجموعة في اهل الشورى ناس اهل العلم واهل الدين اللي هم مش هيختاروا لنا حاجة وحشة الناس اللي عندهم تقوى عارف ان هو الكلمة اللي هيقولها دي امانة هيسأل عنها بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وان ربنا عز وجل هيحاسبه على هذه الكلمة فلذلك هو عارف ان هو هيخلي الاصلح والا كان خائن للامانة هو شايف ان فلان ده هو افضل ان يتولى هذا المكان وفلان ده ما يصلحش لهذا المكان يبقى مش هيكون الامانة انا عارف ان هو مش هيجامله على حساب دينه مش هيجامله على حساب الاخرة لا عنده تقوى ناس من العلماء الربانيين اللي هم عندهم تقوى عندهم علم وعندهم دين يقول لك اه فلان ده نختاره في المكان الفلاني وفلان ده نختاره في المكان الفلاني ليه ما يخليش المحافظ من البلد ليه يقول لك على فكرة ما احنا اخترنا لكم قبل كده محافظ من البلد مش جبنا لكم محافظ من البلد وطلع برضه فاسد مفسد من ضمن العصابات وخرب البلد وبتاع مين اللي اختاره ده انتوا اللي جبتوه هو احنا اللي جبناه مش انتوا اللي قلتوا تبع الحزب بتاعكم الحزب الواطي مش انتوا اللي جايبينه وتبعكم ده راجل دخل انتخابات مجلس الشعب في السويس سقط وقال لك رأ- احنا بنقدم الشعب ده بتاع السويس رغم انفه هنخليه بقى محافظ انتوا مش عايزين عضو في مجلس الشعب هنخليه محافظ عليكم وكانت النتيجة ان ان شاء الله بشركم والله اعلم يعني بيقولوا اي حاجة يا جماعة لمحافظة السويس لبوها اي طلب لمحافظة السويس يا جماعة اول محافظة في الجمهورية لبوا طلباتها واي حاجة عايزينها يا جماعة السوايسة دول اديها لهم يا جماعة يا جماعة سكتوهم باي حاجة هم عايزينها طيب يصدقوا معانا بس احنا مش انانيين زي ما هتعملوا معانا اعملوا مع باقي الشعب ده اذا كنت هتصدقوا معانا فعلا مش هتصدقوا معانا يبقى وقد اعذر من انذر والسلام صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته